أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية أحبتي في الله ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين وأسرار العبادات وصلنا إلى كتاب الزكاة كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها ووصلنا أن من الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط وسد الخلة ليس هو كل المقصود من الشرع بل بعضه فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام أعطينا مثالا على ذلك أن من شروط صحة الزكاة من شروط صحة الزكاة عشان تبقى الزكاة صحيحة تمكين الفقير من عين المزكى عنه أنت تزكي زكاة تدفع زكاة مال لابد أنك تعطي الفقير في يده مالا تمكين الفقير تقول لي من مش مصلحته ان انا اديله فلوس كثير من الناس يقول لنا الكلام ده وتثور عندنا هذه المشاكل يقول انا بجيب للناس وجبه الكرتونه ديك اللي هو بياخدها فيها حاجات ب 200 جنيه انا بجيبها في الجمله ب 100 جنيه هو لو راح اشتراها من بره يجيبها ب 250 جنيه فانا لما بديله قيمه زكاه 100 جنيه هي قيمتها 250 عشان كده لما بندي احيانا الناس فلوس هو بيقول لي كده ربنا يكرمه ويجمعنا دائما في الحج آه يقول لي انا لما ادي له فلوس يقول لي لا يا عم الحاج اديني الكرتونه لا ده دين هي دي بقى اللي الشيخ بيقول عليه القسم الاول تعبدي محض تقول لي الكرتونه احسن له اقول لك الشرع بيقول لك ادي له فلوس طب ليه هو كده هي دي بقى تعبدي محض ان لما الشرع يقول حاجه تقول ايه سمعنا وأطعنا حاضر خدام اللي تقول عليه يا رب ما تدخلش في دماغي بقى ان المصلحه في كذا ومصلحه في كذا نفس الكلام برضه زكاه الفطر زكاه الفطر اخراج صاع من طعام واحد يقول لك هتديله رز ويروح يبيعه يا عم الشرع قال لك اديله رز اديله رز الشرع قال لك اديله قمح اديله قمح اديله اللي الشرع قال عليه هو يبيعه بقى ياكله وي... هو حر الشرع نفذ اوامر الشرع لان من مقاصد الشرع تعبيد العقل ان دماغك ما تشتغلش على ربنا ما تدورش انت على الافضل الافضل اللي يعرفه ربنا الافضل اللي هو شرعه ربنا سبحانه وتعالى قال القسم الاول تعبد محض كرمي الجمار فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبوديه العبد ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى بترمي طوبة في عمود ايه فايدتها دي ما لهاش فايدة اسمع الكلام تبات في مزدلفة في الشارع ليه يعني هو الشرع قال لك كده تسمع الكلام تبات في منى ثلاث ايام تسمع الكلام نفذ اللي بيقول لك عليه الشرع ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى احنا لو دورنا على الحكمة هنلاقي اكيد هو في حكمة الله اسمه ايه الحكيم عليم حكيم ولكن الحكمة دي لم تصل اليها عقوله فدي بقى عبودية العقل قول الشيخ لان ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع لو حاجة لها معنى معقول طبعك يساعدك يقول اه عشان كذا وكذا اعمل ويدعو إليه فلا يظهر خلوص العبودية به ما تبانش بقى خلوص ما تبقاش عابد عشان كده بنقول فيها حظ نفس كثير من العبادات فيها ايه تحقيق الإخلاص فيها صعب جدا وعشان كده الصوفية يقولوا لك ايه إياك وحلاوة العبادات فإنها حلاوة مسمومة يعني ايه ده كلامهم ولكن في معنى دقيق صح عايزين نفهمه يقول لك ان انت لما تقوم الليل وتحس بحلاوه قيام الليل الله حسيت كده بانشراح صدر و وراحه نفسيه وطمانينه وعشت تاني يوم كده بقى ايه حلو تيجي تقوم تاني يوم بالليل ليه مش لله بقى عشان تستريح بتدور على حته الحلاوه دي الحلاوه دي بيقولوا عليها ايه انها حلاوه ايه مسمومه لانك ما بقيتش قوم لله ده انت قايم للايه للحلاوه فضاع الاخلاص ما انتش قايم لله انت قايم تطلب الحلا السعاده النفسيه اللي هو دي بيسموه حظ النفس في العباده واحد يقول انا عايز اطلع الزكاه اديها الواحد يعمل بيها مشروع وما اداش النفس ليه فيها شيء من حظ النفس ان ده لما يفتح مشروع كل ما يعدي عليه ها اخبار المشروع ايه فيها حته حته بتاعتك بيروح يصلي في الجامع ده بالذات لانهم بيحترموه ويوقروه اهلا يا شيخ مش عارف ايه وبتاع يتصدق للمسجد ده بالذات اوعى حظ النفس في العباده يفسد العمل تبقى شغال لحسابك لنفسك مش لله سبحانه وتعالى آه يقول والقسم الثاني عكس ذلك وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ محض كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب لذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع هذان قسمان لا تركيب فيهم يعني ايه قال لك في حاجة تانية في مقاصد الشرع او في واجبات الشرع من واجبات الشريعة رد المظالم واحد له عندي ألف جنيه حقنا ردهم له مش محتاجة نية بقى ان انا نويت ارد له الألف جنيه ولا محتاجة فعل ممكن الألف جنيه دولك يعني ايه اديهم لواحد يديهم له مش لازم اباشر الفعل بنفسي ممكن اوصلهم له في في في احطهم له في حسابه من غير ما يعرف يبقى انا رديت المظالم ديك او اديت الديون لا هي محتاجه نيه ولا محتاجه ايه مباشره الفعل ان مجرد وصول الحق الى صاحبه فقد اديت العمل وانتهت القضيه وانتهى خطاب الشرع في حقك اما القسم الثالث فهو المركب ان يخصر منه الامران جميعا امتحان المكلف وحظ العباد فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد ولعل الأدق هو الأهم الزكاة من هذا القبيل الزكاة مركب إن فيها حق العباد وفيها ايه تعبد المحض الاثنين فحق العباد انها توصل للناس باي وسيله لان ده حقه يعني الناس اللي هي عشان كده العلماء يقولوا برضه من شروط صحه الزكاه اخراج الزكاه في مكان المال في مكان المال عشان كده العلماء لم يجيزوا نقل الزكاه يعني اللي عنده مصنع في مثلا في 6 اكتوبر يطلع زكاته فين؟ في 6 اكتوبر ليه؟ لان الناس شايفه المصنع ده بعينيها فكل الفقراء بيقولوا ايه؟ الزكاه دي هتجيلنا الزكاه دي بتاعتنا فكف حقدهم وحسدهم وقلقهم انك تديله الزكاه حقه واتوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتوا حقه يوم حصاده الفقير وآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآتي ذا القربى حقه كان لنا أخ طيب زمان بقى أيام زمان أيام ما كانت الدنيا حلوة شوية أحلى من كده شوية كان هو ماشي بالعربية يلاقي واحد واقف في الشارع يفتح العربية يقول اتفضل تعالى اركب يقول له جزاك الله خير خد حقك يا أخي حقك ده حقك في عربيتي اركب بقى دلوقتي بس الحكايه دي دلوقتي ما طمنش فالشاهد ايه ان الناس دول قرايبك دول لهم حق في فلوسك ده انت مش بتدفع جدعانه ده ايه حقه والفقير ده ايه حقه واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقه ده حقه فاداء الحق والتعبد المحض يجتمع في الزكاه فلا بد ان احنا ما ننساش جانب التعبد الشيخ بيقول كده فيكون ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة وللحج أصل الصلاة عبادة بدنية والحج عبادة مالية بدنية فكذلك الزكاة عبادة بدنية مالية والله أعلم اعلم يقول الشيخ فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة الآداب القلبية بقى في الزكاة يقول اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف الأولى أن يفهم المراد من الزكاة إيه المراد؟ ربنا ليه أمرنا أن احنا نطلع فلوس؟ ليه؟ يعني كل اللي عنده ألف جنيه يطلع منه 25 جنيه ولازم تعرف أن النصاب 600 جنيه يعني نصاب الذهب اللي هم ال 20 مثقال ونصاب الفضة 600 درهم 600 درهم يعني 600 جرام 600 جرام الجرام النهارده اتفضل 80 قرش لجنيه يبقى 600 جنيه يبقى كل اللي عنده 600 جنيه مركونين في بيته متشالين في حته 600 جنيه وفاتت عليهم سنه يجب انه يطلع زكاتهم زكاه ال 600 جنيه 15 جنيه 2.5% زكاه ال 1000 جنيه 25 جنيه ليه ربنا امرنا ان نطلع من كل 1000 25 جنيه ليه يقول ان يفهم المراد من الزكاه وهو ثلاثه اشياء واحد ابتلاء ابتلاء مدعي محبه الله تعالى باخراج محبوبه اثنين التنزه عن صفة البخل المهلك ثلاثة شكر نعمة المال يبقى أول حاجة ابتلاء الناس بتحب الفلوس واللي يقول لك ما بحبش الفلوس هو حر يقول اللي يقوله لكن الأصل في البشر إنه بيحب الفلوس ربنا قال كده وإنه لحب الخير لشديد الخير عن المال هنا كلا بل تحبون المال بل تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما فالإنسان بفطرته بيحب الفلوس بيحب الفلوس لكن في فرق بين واحد بيحب الفلوس يجيبها ويصرفها وبين واحد بيحب الفلوس عشان يكنزها ويعبدها فالابتلاء بقى يعني واحد بيقول لي زكاة المليون جنيه 25 ألف جنيه مش كتير هو شايف ان 25000 كتير على الفقراء سبحان الله العظيم طب قلت له كده والله ساعتها قلت له هو بيقول لي 25000 جنيه مش كتير قلت له والمليون مش كتير يعني المليون مش كتير 25000 هم اللي كتير شيء عجيب جدا فلذلك ده ابتلاء انت قد لا تحس به لانك بتطلع لك 25 جنيه ولا 50 جنيه ولا 500 جنيه زكاه وعامل لي فيها فتوه لكن اللي بيطلعوا على الملايين بقى عنده 10 مليون ولا 20 مليون يوم يطلع له 100000 جنيه زكاه بتزعله مع ان ال 100000 جنيه دول ماشي ماشي ماشي ما احنا احنا في مجلس يا عم جزاكم الله خير صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ال 100000 جنيه زكاه مع انه ممكن يصرف ال 100000 جنيه دول في ايه؟ في تغيير عربيه. يعني عنده عربيه موديل 2004 وعايز يجيب ال 2005 يدفع 100000 جنيه فرق، ممكن لكن لما يجوا الفقراء بقى يبقوا تقال عليه. 100000 جنيه للغلابه كتير هيعملوا بيهم ايه؟ هي دي مأساة الأغنياء. فأول حاجة ابتلاء امتحان سبحان الله العظيم آه الناس عايزه اللي فقير يفضل فقير ما يرفعش راسه والغني يزداد غنى والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى اثبت الدرجات ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه اه لكن ما يبقاش مطحون يبقى راضي وعايش يبقى حد القوت عايش بالقوت الضروري ليه الحاجة الثانية التنزه عن صفة البخل الله سبحانه وتعالى لا يحب البخل سبحانه وتعالى يكره البخل جل جلاله يكره البخل والبخلاء ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتنزه عن هذه الصفة والتعوذ منها والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعوذ بيتعوذ بالله منها كان يتعوذ بالله من البخل والبخيل لا يحبه الله سبحانه وتعالى بل يحب الكرم وسبحان الله العظيم والله أنا اليومين دول بيلح عليا إن أنا أتكلم في مسألتين الأولانية الأدب والثانية الكرم واتكلمت في الثالثة الجمعة اللي فاتت اللي هي البركة اتكلمت عن البركة الحمد لله وعني. لكن أنا بتكلم على عايز أتكلم عن الجود شيء عجيب جدا لما تقرأ قصص الأزواج وأعجب منه ما تقرأ قصص البخلاء ربنا يكفينا شر البخل وأهله لكن فعلا شيء عجيب جدا في بخلاء زماننا بقى في صنف ثالث أنا صنفته سميته الحريص تجده كريم على نفسه وبخيل على الناس كلها يعني عشان نفسه ينزه نفسه يصرف جامد في أكله وشربه ولبسه وركوبه وكده لكن يجي عند ولاده تلاقيه حريص يجي عند اي حد من اللي بيتعامل معاهم حريص على الفلوس هو بقى يعني ده نوع ثالث غير البخيل بخيل على الناس الشاهد ايه ان البخل مهلكه ليه واحد جمع الفلوس وقعد يتفرج عليها ما تمتعش بيها لذته في النظر اليها وعدم انفاقها فبيتعذب بيها مش بيتمتع بيها بيتعذب بيها في الحرص عليها والحفاظ عليها اتنين بيتعذب يوم ما يموت بقى ويسيبها او تتسرق عادة تتاخد منه ما بتقعدش فالبخيل معذب في الدنيا والآخرة نمرة ثلاثة شكر نعمة المال اللهم ارزقنا شكر نعمتك من أفضل أنواع الشكر أن تنعم بنعمة الله على عباد الله يعني اللي ربنا اداله فلوس ادي الناس فلوس ربنا اداله علم ادي الناس علم اللي ربنا اداله صحة يساعد الناس بصحته اللي ربنا اداله جاه جاه يعني شهرة معارف يعني له درجة كان وزير ولا وكيل وزارة ولا مدير ولا مدير إدارة ولا يعني الدرجة دي اخدم الناس بيها هي دي شكر النعمة شكر النعمة بذاتها تحديدا أن الشكر عموما الاعتراف لربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة وأداء شكرها وشكر ربنا عليها لكن الشكر الخاص لكل نعمة إنك تنعم على عباد الله من جنس النعمة اللي ربنا أنعم بها عليك ربنا اداك مهارة في عمل معين من شكر هذه النعمة إنك تعلمها الناس عشان كده ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الاثنين قالوا لبعض ان اللي من الخيانة كتمان العلم قالوا فالصراف الصيرفي اذا خان في الصرافة يعني ايه يعني جاله جنيه ذهب وقال عليه مش ذهب عشان يشتري رخيص او مش ذهب وباعه على انه ذهب ينسى مهنة الصيرفة يعني لو واحد متقن لمهنة معينة وخان في المهنة دي ربنا يسلبها منه يسلب منه هذه النعمة وكذلك العلم الشرعي اللي يخون في العلم الشرعي انه يبقى عارف الحق ويقول غيره ربنا يسلبه هذه النعمة ينسيه العلم ده يسلب منه هذه النعمة اللي ربنا فتح عليه قبول على الناس اللي يخون الناس في, في, في القبول ده ربنا يسلب منه هذا القبول وهكذا على هذا فقس في اي مهنه من المهن بقى في طب في الطب الناس اللي اتخذت الطب تجاره النهارده عشان اخذ فلوس الناس بالخيانه الخيانه بقى انه الدكتور يروح قايل له روح اعمل اشعه عند فلان وروح اعمل تحليل عند فلان وروح اعمل ادخل المستشفى الفلانيه عشان ياخد هو من دي والمريض مش محتاج الكلام ده عشان هو ياخد نسب من دول هذه خيانه يسلب بسببها المهارة في الطب تلاقيه بعد كده يغلط غلطة يموت الناس يموت منه كذا مريض ويدخل في مشاكل ينسى المهنة فكذلك في كل المهن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا الوظيفة الثانية احنا قلنا الوظيفة الأولى للمزكي أن يفهم المراد من الزكاة الوظيفة الثانية الإصرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة الإصرار قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الأحسن لك إنك تخفي زكاتك تخفيها وانت تؤديها ولذلك الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه محدش يعرف حاجة عن الموضوع خالص أخفيها سبحان الله العظيم يذكر عن علي بن الحسين زين العابدين انه لما مات وجدوا في ظهره لما مات وجدوا في ظهره خطوط سوداء فقعدوا يفكروا خطوط سوداء دي ايه دي ايه دي ما عرفوش ايه دي غير انهم وجدوا بيوت حوالي 20 30 70 بيت في المدينه كان بيجي لهم دقيق بالليل يترمي على ابوابهم بعد ما مات علي بن الحسين ما وصلهمش الدقيق ده فعرفوا ان علي بن الحسين كان بالليل يشيل بحبل على ظهره شوال الدقيق ويروح عند البيت يخ... يرمي شوال الدقيق قدام البيت ويخبط الباب ويجري محدش يعرف مين اللي جاب الدقيق ده الصدقه الخفيه ودي مهمه جدا يا جماعه مهم جدا ان يبقى لنا خبيئه من عمل صالح نتقرب الى الله عز وجل به الإصرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية وأعطى غيره سرا يعني بعض الناس بيتأذى أنك أنت تديله قدام الناس اديله سرا مش لازم قدام كل الناس يعرفوا أنك أنت بتديله واللي لا يبالي ما بتفرقش معاه اديله الوظيفة الثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له ألا يفسدها بالمن والأذى عمال ابتسم لأني ذكرت حادثة قديمة زمان لما كنا في زمن التدريس وكنا في التصحيح في آخر السنة كانت بتبقى ترابيزة كبيرة وعليها مجموعة من المدرسين وبنصحح كل واحد سؤال ويرمي للي جنبه الطريقة المعروفة دي فالشاهد جاني صداع فراح واحد تطوع من الشباب من المدرسين وجاب لي كوباية شاي فشربت الشاي بعد كل كل شوية يقول لي ها شفت الشاي اللي أنا جبته لك ضيع صداع أما الشاي اللي أنا جبته لك لحد ما صدعني دي طرفة يعني فالشاهد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فالرياء مبطل محبط للعمل والمن والأذى سبحان الله العظيم موضوع المن وأنت لا تعرف قد إيه المن بيوجع غير لما تبتلى بواحد يمن عليك مش أنا عملت لك مش أنا سويت لك ما تنساش خليك عارف ده أنا ياما اديتك ده أنا ياما صبرت عليك ده أنا وأسوأ ما يكون ذلك حين يكون بين الزوجين أن يمن عليها أو أن تمن عليه نعم وأسوأ من ذلك بلا شك أنا بقول إنه سيء لأنه بيفسد الحياة الزوجية إنك أنت تحس أحيانا في الزوجة تحس أحيانا في عين زوجها إنه بيمن عليها حتى لو بغير كلام بإشارة بحركة بكلمة أو أن تمن هي عليه أن تمن عليه ده وارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط فبالقياس على هذا هي هتقول لك يعني لو هي في مرة أنت زعلتها وصبرت عليك هتفضل زلاك بيها طول عمرك إيه ده أنت في مرة زعلت لي وأنا قلت لك حقك عليا وصالحتك مش هتنساها لك يعني الشاهد ايه لكن اقصد من الرجل تبقى آه، فيها جرح لان برضه من مشاكل زماننا انه ظهر في كثير من رجال زماننا صفات النساء مع شديد الاسف يعني اذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة قالت لم أرى منك خيرا قط الصفة دي بتلاقيها في الرجاله في زماننا إنك تحسن إليه كتير جدا وإن تغلط مرة بس ينسى لك كل اللي فات هو مش شايف غير الغلطة دي موجودة في بعض ولا مش موجودة موجودة في بعض الرجالة للأسف الشديد الشاهد إيه أنا مش عايز أستفيض في هذه المسألة لكن عايز أتكلم على مسألة إن أسوأ شيء في الدنيا إن فقير ذليل فقير محتاج فقير ضعيف وانت تزيد ذله وفقته وحاجته بالمن عليه عشان كده ربنا سمى المن ايه اذى اذى مؤذي فاحترس من هذا آه الشيخ يقول ولو حقق النظر لر- لراى ان الفقير محسنا اليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له ربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة طهرة والطهرة دي يعني ال- الفقير صاحب جميل عليك انه قبلها انه انك إذا لقيت فقير تتطهر بيه واذا استحضر مع ذلك ان اخراجه للزكاه شكر لنعمه المال فلا يبقى بينه وبين الفقير معامله انت بت- بتمن على الفقير ليه الفقير ماله ده انت بتطلع حاجه ايه فرض عليك وشكر لنعمه ربنا عليك الفقير ملوش علاقه ده كل معاملتك مع ربنا مش مع الفقير خالص يقول الشيخ ولا ينبغي ان يحتقر الفقير لفقره لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية فإن المستعظم للفعل معجب به وقد, وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث تصغيره وتعجيله وستره عشان تبقى الحسنة حسنة لازم ثلاث حاجات استصغارها ابن القيم يقول كده في كتاب الفوائد من لطيف التعبد بالنعم استعظام قليلها واستقلال كثير شكرك عليها لما جدي سبحان الله العظيم لما هاجي اديكم بقى امثله للجود هتلاقي ان واحد قابلته واحدة قالت له أعطيني درهم فأعطاها مئة دينار فقالوا لقد سألتك درهما فقال لقد سألتني على قدرها وأعطيتها على قدري هي بتطلب درهم أنا أتذكر ربنا يسترنا مش عارف تتقال ازاي لكن هي جاتها نقولها بقى وخلاص ان ان امراه لقيتني وهي شايله طفلين في ايام برضو التدريس عند المدرسه الكلام ده مثلا من 25 سنه اقول ها فالمهم ان رحت مديها 20 جنيه المراه كادت تموت من الفرح كان قلبها يقف 20 جنيه فالشاهد انه انت لما بتدي ما تستكترش العطيه لأنها انسبها لعطاء الله لك أو انسبها لله وكرم الله عز وجل عليك مش لقد فلوسك لأن 20 جنيه كان زمان احنا بنقبض مرتب 17 جنيه ونص فالشاهد ايه ان ما تنسبش لل... لل... لمرتبك ولا للفلوس اللي عندك وانما تنسب لاكرام ربنا عليك فضله وجوده وستره وعنايته ورعايته ولطفه وكل ده حسابه كام فلذلك لما تتصدق ما تستكترش اللي انت بتديه بالعكس استقل له تقول يا رب انا لو اقدر اطلع اكتر من كده تصغير وتعجيله بنقول اللي بينتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا سيطول انتظاره احنا بنقول لك دلوقتي تصدق وعايز كل واحد منكم الليله دي يتصدق بصدقه الليله دي قبل ما ينام آه، يقول بس الواحد مستني لما يبقى معاه قرشين كده يعني ايه على اساس يطلع حاجه اطلع النهارده ايه خمسة جنيه لا ما تنتظرش طلع خمسة جنيه وجنيه ونص جنيه وربع جنيه طلع اي حاجه تعجيله لان اللي هيستنى بقى مش هيعمل ثلاثة وستره ان محدش يعرف عنه حاجه بقيت وظائف للمزكي نؤجلها الى اللقاء القادم احبكم في الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته